طيب إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النهاردة إن شاء الله آيات التدبر ما تقربوا كده أنتوا بعيد عنا ليه الآيات اللي هنتدبر فيها النهاردة آه، آيات من سورة التوبة بدأ من الآية 88 86 إن شاء الله صفحة 200 صفحة 200 طبعا كالعادة أنا هقرأ وأنت تقرأ ورايا وبعد كده إن شاء الله نشوف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات ولكن في البداية قبل ما نقرأ عايزين نعرف أن سورة التوبة سورة مكية ولا مدنية سورة التوبة سورة مدنية نزلت بعد غزو التبوك وهذه الصورة من أواخر ما نزل من القرآن لأن غزوة تبوك كانت سنة كام؟ تسعة هجرية يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة وهذه الصورة نزلت لتتكلم حوالين فضح المنافقين فضح المنافقين وحوالين أحوال الناس في أوامر ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا أمر الإنسان بأمر يا ترى كيف سيكون تعاملك مع أمر الله سبحانه وتعالى يعني ربنا أمرك بصلاة الفجر أخبارك إيه بصلاة الفجر ربنا سبحانه وتعالى أمرك بذكره أخبرك إيه في الذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة أخبرك إيه في الصلاة وبدأت الصورة توضح لنا أقسام الناس في التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى فهي سميت بالفاضحة سورة التوبة سميت بالإيه؟ بالفاضحة علشان كل واحد فينا بيظهر حقيقته قدام نفسه وبيتبين له حاله أمام الله عز وجل عشان كده يا إخواني الصورة وضحت اللي بيخالف الأوامر وضعه إيه اللي بيكسل وضعه إيه إيه اللي الصالحين اللي بينفذوا اوامر اخبارهم ايه تعالوا مع بعض كده نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صوتي اعلى منكم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
دي الآيات بتاعت النهاردة وهي آيات تتحدث عن مسألة حال الإنسان مع أوامر الله سبحانه وتعالى موقف الإنسان مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى والآية ركزت على عدد كبير من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم الأوامر ويتخلفوا عن هذه الأوامر والله سبحانه وتعالى هدد في هذه الآيات كل إنسان بيتخلف عن أوامره بعذاب شديد عذاب أليم زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض يعني لو جينا يا إخواني وأخواتي بصينا من البداية كده والله سبحانه وتعالى يتكلم على أقوام الله سبحانه وتعالى أمرهم بالخروج للجهاد مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله سبحانه وتعالى ومعهم القوة ومعهم الغنى أول آية قرأناها الله سبحانه وتعالى يقول استأذنك أولو الطول منهم أي أصحاب القوة وأصحاب الشدة الناس اللي هم في الجهاد هيكون لهم أثر عالي جدا جدا جدا وفي الآية اللي بعد كده إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء معاهم المال يعني الأمرين اللي بيتوفروا للجهاد لازم يتوفروا في الجهاد المال والغنى والقوة هم معهم مال ومعهم غنى ومعهم قوة ومع ذلك تخلفوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى ما نفذوا الأوامر يا ترى إيه أنواع العقوبات والله يا إخواني لو تدبرنا في الآيات وشفنا العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لهؤلاء اللي بيتخلفوا عن أوامره يعني العقوبة الواحدة منهم بس كفاية تضيع العبد في الدنيا والآخرة ولكن قبل ما أتكلم عن حالنا إحنا كبشر مع, ال- مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف في البداية إن كل من في السماوات وكل من في الأرض خاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى خاضع لأوامر الله سبحان الله الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالوحي تكلم بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا الكل بيخضع الكل بيذل لأوامر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن إسرافيل ملك الصور الملك العظيم ده اللي ماسك الصور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إسرافيل منذ أن التقم الصور في اليوم اللي ربنا أمره أنه يلتقم الصور ياخد الصور علشان ينفخ فيه من هذا اليوم لم يرتد إليه طرفه من اليوم ما خد الصور هو إسرافيل مش قادر يغمض عينيه عارفين ليه؟ خشية أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه خايف أن ربنا يأمره أن ينفخ في الصور وهو لسه مغمض عينيه فيتأخر في تنفيذ أمر ربنا جزء من الثانية فهو خايف فمن يوميها لم يغلق عينه من يومها ما قفلش عينيه خايف ان ربنا يديه الامر ويتاخر خايف ان ربنا يديه الامر ويتاخر السماوات والارض فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا ها؟ اتينا طائعين افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ها اسلم بمعنى استسلم خضع لأوامر الله سبحانه وتعالى هو ذليل أمام أوامر ربنا سبحانه وتعالى ده حال الكون كله ده حال الكون كله مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة اللي هم ربنا قال في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة ده حالها اللي هم أشرف الخلق طب وانت كإنسان أخبارك ايه مع أمر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يوضح فيها أحوال الناس مع أوامر الله سبحانه وتعالى انت أخبارك ايه مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى فربنا ذكر ليك أصناف الناس وسبحان الله الآيات اللي احنا قرأناها مع بعض النهاردة آيات بتتحدث عن ناس أطاعت فكان مصيرها ايه وبين أقوام عصت فكان مصيرها ايه ربنا قال لك اوعى اوعى يكون لك علاقات مع بنات في الحرام محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام محصنين شاب عفيف طاهر عمره في حياته ما ايده اتمدت لحرام أو عينه نظرت لحرام أو اتكلم في الحرام أو مشى في الحرام ده شاب عفيف ولا متخذي أقدام يعني ملهوش صحبات ملوش بنات بيكلمهم والعياذ بالله في الحرام قال الله سبحانه محص- محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان لما ربنا يدي أمر زي ده أنت حالك إيه الله سبحانه وتعالى لما يأمرك غض البصر كل المؤمنين هيغضوا من أبصارهم أنت حالك مع الأمر ده إيه أحوال الناس الصورة الأولانية اللي بيتخلف دايما عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى اللي ما بينفذش دايما الأوامر اللي دايما قدام كل أمر بين- بيدي خمسين ألف عذر وهذا عبد مردود عند الله واحد ربنا سبحانه وتعالى كلما أمره بأمر تخلف وتعذر آه، آه، في درس علم النهاردة أصل والله معلش أنت عارف بس أصل ال- أنا عندي ظروف والشغل والعمل و- و- والمحل و- طيب في ان شاء الله احنا رايحين ان شاء الله باذن الله هنصلي قيام ليل مع بعض بكره عند فلان اصل والله معلش اصل انا عندي شغل وتعبان ومش هقدر اجي وسامحني ومعلش طب ان شاء الله بكره بقى في درس صلاه الفجر ويا ريتني اشوفك اصل والله انت عارف ان انا بقوم الشغل بدري والاولاد بيروحوا المدرسه فمعلش اصل في ناس كده امام اوامر الله سبحانه وتعالى دايما بتتخاذل دايما بتتخلف دايما بتتخلف منهم مثلا الأمود كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دايما كل ما ربنا يأمر بأمر تلاقيه بيعمل إيه يتخلف ويطلع لنفسه مئة ألف حجة ويطلع لنفسه مئة ألف عذر زي الجد بن قيس الجد بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره آه، آه، يلا نخرج لغزوة تبوك قال له يا رسول الله لقد علم قومي شوف شوف الأعذار عشان ما ينفذش الأمر قد علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بالنساء وإنني يا رسول الله أخشى إن خرجت معك لقتال بني الأصفر أن أفتن بنسائهم يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني شوف ربنا بسرعة على طول بيديلهم بيديله الحال على طول قال الله ومنهم من يقول ائذني ولا ها تفتني ألا في الفتنة انت يوم ما رددت أمر ربنا أصلا انت وقعت في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا اسمع اللي جاية دي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الجد بن قيس كان دايما مع كل أمر من أوامر ربنا مع كل موقف حرج من المواقف تلاقيه بيتخلف تلاقيه بيبعد تلاقيه بيهرب النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه في عمرة الحديبية سنة 6 هجرية رايح للعمرة فمكة غضبت وقالت والله لا يدخلنها علينا محمد ما يخشش أبدا ولا يعمل عمرة ولا يخش علينا خالص فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا أرسل آه، آه، عثمان بن عفان عشان يتفاوض مع قريش لما عثمان تأخر شوية وأتت الأخبار إلى رسول الله بأن عثمان قتل النبي عمل إيه؟ أخذ الإيه؟ أخذ البيعة أخذ البيعة أخذ البيعة من الصحابة على الموت في سبيل الله خدت بالك؟ فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل عدد اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم 1399 امال مين اللي تخلف مين اللي ما ما بيعش النبي في اليوم ده برضه الجد بن قيس برضه تخلف تخلف ليه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى اللي دايما بيتخلف عن امر ربنا في اول مره في غزوه تبوك ربنا قال الا في الفتنه ايه سقطوا طب وفي يوم الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الصحابه بيعوه النبي صلى الله عليه وسلم لمح بطرف عينيه الجد بن قيس فنظر ال 1999 اللي باعوه بيعوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر سيدنا جابر بن عبد الله عمال يدور بقى مين صاحب الجبل الأحمر ده فراح للمكان اللي الإبل متجمعة فيه ويلف يمين ويلف شمال قال فرأيت الجد بن قيس مختبئ تحت إبط ناقته يخشى البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدايما اللي بيترك الامر حاجه من التين يا بينزل عقوبه يا بيضيع على نفسه خير كبير جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه بالخروج لغزوه تبوك يلا يا جماعه نخرج كانت النتيجه ان في ناس كتير تخلفت كانت في ناس تخلفت فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا جماعه خدوا بالكم ان كل انسان تخلف عن الامر في الوقت ده هتنزل عليه عقوبات لا حصر لها وانا يا اخواني بقول لكم هو اوعوا في يوم من الايام الانسان مننا يحط نفسه في الدايره دي دايره من يتخلف عن اوامر الله دايره رضوا بان يكونوا مع الخوالف احذروا يا اخواني ان احنا نحط نفسنا في دايره رضوا بان يكونوا مع الخوالف وايه يعني لما ربنا يؤمر بالصلاه وما بصليش يا عم ربنا غفور رحيم وايه يعني ان ربنا ينهانا عن المخدرات والمسكرات وانا اخد ايه المشكله وايه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا غض النظر وانا بص ايه المشكله يعني المشكله تعالوا نعد مع بعض بس افتح مصحفك تاني على نفس الايات وتعالى نشوف اللي رضي, رضي بأن يكون مع الخوالف ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى ممكن يكون الحال إيه آية 87 قال الله سبحانه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أو العقوبة أو أو العقوبة طبع على قلوبهم ربنا طبع على قلبه فهذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا القلب مهما رأى من آيات الله سبحانه وتعالى لا تؤثر فيه ليه؟ هو راضي أن يكون مع الخوالف راضي أن ربنا سبحانه وتعالى يأمره بأمر ومع ذلك هو ما ينفذش الأمر هو راضي في يوم من الأيام أن يحط نفسه في الدائرة دي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف كانت أول عقوبة ربنا عاقبهم بيها قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون العقوبة الثانية فآية 90 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم هذه العقوبة الثانية العقوبة الثالثة ربنا قال مرة- مرة الثالثة وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون العقوبة الرابعة الفضيحة الفضيحة انه يتفضح بين ايدين الناس وبين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم مش هنصدقكم تاني قد نبأنا الله من أخباركم اتفضح اتفضح اتفضح في الدنيا وبعد كده ربنا يقول خد بالك ان فضيحه العبد اللي بيتخلف دايما عن امر ربنا ما بتكونش في الدنيا بس وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يوم القيامه هتقف بين ايدين ربنا ويقول لك تعالى انت ما صليتش ليه طب تعالى هو انا مش امرتك انك تغض البصر انت كنت بتبص ليه طب تعالى هو انا مش قلت لك بلاش يكون لك علاقات محرمه ليه عملت كده تعالى مش انا قلت لك راقبني في السر ليه في وقت سرك كنت بتجهر بالمعاصي وبتعمل المعاصي ورغم ان انا سترتك قمت وفضحت نفسك وقلت للناس انا عملت وسبويت الامر الرابع فاعرضوا عنهم انهم رجس يا, يا كل ده علشان رد امر واحد من اوامر الله كل ده عشان رد امر واحد من اوامر الله ربنا بيقول عنه انه رجس انه حقير ومأواهم جهنم العقوبة الستة جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى الله لا يرضى عنه كل دي عقوبات بتتنزع على واحد ربنا أمره بأمره قال لربنا لا أيوة أيوة كل دي عقوبات تنزل على الإنسان قال لربنا لا الطبع على القلب و- و- و- وعدم الفقه في الدين وعدم معرفة أحكام الدين ومأواهم جهنم لهم عذاب أليم لهم عذاب شديد له إيه ده, إيه ده, إيه ده كله إيه ده كله ما هو ده الصنف الأول اللي تخلف طب الصنف الثاني الصنف الثاني اللي يا رب نكون كلنا منهم اللي هم ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر بأمر هو بيعمل كل في طاقته علشان ينفذ الأمر ده سواء كان يقدر على تنفيذ الأمر أو ما يقدرش في بعض الناس يا إخواني ربنا لما بيأمرهم بأمر ما يقدروش يعيطوا يبكوا والله يا إخواني أنا كنت في الزيارة لأحد أبائنا الكرام عنده خشونة في ركبه كبر في السن فعنده خشونة في ركبه فما عادش بيقدر يركع ويسجد زي الناس في الأرض لازم يقعد على كرسي رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ليس على المريض حرج خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه هو مش قادر الا ان انا لما رحت زرته والله يا احمد لقيته بيعيط بيبكي فقلت له حاج فخري انت بتبكي ليه تبكي ليه يا حاج فخري قال لي يا ابني والله انا مش ببكي علشان المرض مش ببكي علشان ربنا سبحانه وتعالى حرمني آه، آه، مع- منعني إن انزل المسجد والله العظيم يا ابني انا بعيط لان انا اشتقت بقى ان انا احط جبهتي في الارض تاني رغم ان ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه خلاص انت ما عليكش اذن انك تصلي وانت قاعد على كرسي ولكن ده بيبكي ليه بيبكي علشان مش قادر يسجد وفي كم هائل من الشباب اصلا ما بيصليش الصنف الثاني من الناس مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى اللي بينفذ الاوامر قال الله سبحانه شوفوا لكن الرسول والذين امنوا معه ليه ربنا قال معه ليه قال معه تشريفا لهم وتعظيما بأن جعلهم مع النبي إيه؟ رفقة و- ولا- لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لما ربنا أمر نفذوا لما ربنا سبحانه وتعالى ادى الأمر الكل جرى علشان يطبق هذا الأمر شوف ربنا بيقول إيه وأولئك لهم الخيرات في الدنيا ولا في الآخرة في الاثنين نفذ الأمر لهم الخيرات طب الخيرات هنا إيه إيه هي الخيرات إيه هي الخيرات قال دي قال الجنس قال اللي دخلت على الخيرات قال الجنس اللي معناها جنس الخيرات وكل ما يدخل في جنس الخيرات الزوجة الصالحة من الخيرات الأولاد الصالحين من الخيرات المال من الخيرات الصحة من الخيرات سعادة النفس من الخيرات راحة البال من الخيرات إن يكون مطمئن ومسرور من الخيرات التوفيق في الدنيا من الخيرات إن ربنا يسر له أمره من الخيرات إن ربنا يحفظ له نفسه وماله وولده كل ده من الخيرات وأولئك لهم الخيرات ربنا قال لنا الخيرات ما حددش جنس الخيرات علشان الإنسان اللي بينفذ أوامر ربنا له الخيرات طب الخيرات دي في الدنيا ولا في الآخرة قال هنا ممكن بقى تكون آل العهد التي تفيد آه، آل آه، الخيرات في الدنيا والخيرات في الآخرة وأولئك هم المفلحون يبقى ربنا علق فلاح العبد في الدنيا والآخرة على تركيز الأمر وخد بالك كل ما بتكون انت اقرب لتنفيذ الخير اقرب لتنفيذ الامر يكون الخير بالنسبه لك اقرب واسرع اقرب واسرع قال الله اعد الله لهم ربنا في القرآن في بعض الآيات يقول أعدت للمتقين أعدت للكافرين إنما الآية دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لمن لم يسمى فاعله ما ينفعش أقول مبني للمجهول تأدبا مع الله تأدبا مع الله ما ينفعش أقول أعد ده فعل مبني للمجهول اللي عبدها هو الله ما ينفعش أقول مبني للمجهول تأدبا مع الله بنقول لمن لم يسمى فاعله فأعدت ذكرت في القرآن أعدت للمتقين أعدت للكافرين إنما هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه أعد ها؟ سمى الله نفسه ونسب الفعل لنفسه ليه ليه قال لتعظيم ما أعده الله لهؤلاء لتعظيم ما أعده الله لمن نفذ الأمر يا بنتي الحجاب يا بنتي بلاش لبس الضيق هتنفذي الأمر أيوة يا رب هنفذ الأمر فأولئك لهم الخيرات ربنا يبعت لها الزوج الصالح ربنا يبعت لها ال- ال- ال- ال- ال- كل شيء ربنا يرزقها الدين ربنا يرزقها الدين لا أنا هفضل بالاسترتش وهفضل بالباضي خلاص خلاص فطبع على قلوبهم تعالي بعد كده تزوجي الزوج اللي يشتمك ويضربك ويهينك تعالي بعد كده خلفي ابنك اللي يشتمك ويضربك ويهينك طب تعالي بعد كده شوفي حياتك كلها شدة وعسر وضيق وهم وغم يا نهار أبيض أيوة أيوة أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها بأوامر وهي عجزت عن التطبيق هي مش قادرة تطبق ومعاها عذر ناس ربنا أوامر- أمرها بأوامر وهي معاها رخصة م- مش قادرة ربنا أمر بالجهاد بالنفس والمال أنا معيش فلوس معيش طب أنا معيش ما أقيم به الجهاد تخيل الآن إنسان معاه المال ومعاه القوة قولوا الطول قولوا الطول استأذ- يستأذنونك وهم أغنياء دول تخلفوا واحد تاني بقى عكس الشخصية دي خالص لا معاه مال ولا معاه قوة ده مش ربنا وضع عنه الجهاد ربنا وضع عنه الجهاد ومع ذلك يا إخواني لما ربنا أمره بأمره وعجز عن التنفيذ كان حاله قال الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسعوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واحد معهوش فلوس زي علبة بن زيد رضي الله عنه ده واحد معهوش فلوس خالص خالص لا يملك من الدنيا شيء خالص ربنا اداله امر انا معيش اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولله على الناس حج البيت من طب اللي ما استطاعش خلاص معلهوش مشكلة ربنا بيقول هنا ال- ال- ال- اللي معهمش خلاص ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ربنا مع- وضع عنه الحرج ولكن في ناس يا إخواني لما ربنا يأمرها بأمر وبتبقى عاجزة عن تنفيذ الأمر لا تملك أنفسها إلا وهي تبكي ناس بتعيط زي الحاج فخري كده اللي بيعيط وبيبكي بكاء شديد جدا إنه مش قادر ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى بس رغم إن ربنا وضع عنه دي القلوب اللي اتعلقت قوي بربنا سبحانه وتعالى اللي مع كل أمر من أوامر ربنا لازم تنفذ مهما كان الوضع والله يا إخواني أعرف ناس ممكن يكون ميت ميت من التعب والإرهاق ومع ذلك لا يضيع قيام الليل لا ي- أبدا ما يضيعش قيام خالص رغم أنه تعبان ومرهق و- في ناس كده علبة بن زيد معهوش فلوس خلاص ليس عليك حرج ولكن مش دي قلوبهم فقام علبة بن زيد بالليل يدعو الله عز وجل ويبكي ويتضرع ويتذلل يقول يا رب أمرتنا بالجهاد في سبيلك بالمال وأنت تعلم أنني لا أملك شيئا معيش يا رب والله يا رب إنك لتعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا عرضي فإنني يا رب قد أمسيت أتصدق بعرضي على كل إنسان وقع فيه أبتغي بذلك وجهك واحد مش عجز عن الأمر ده فبيدور على أي حاجة تانية علشان يعملها عايز يشارك مع الناس عايز يعمل أي حاجة يبقى مع الناس الناس اللي خارجة تجاهد دي أنا عايز أكون معاها ولا على المرضى زي عمرو بن الجموح اللي كان أعرج وربنا بيقول صراحة ليس على الأعرج حرج ما عليهوش حرج ومع ذلك يقول لأولاده أنا هطلع أجاهد في سبيل الله. يا ولدنا الكريم أنت أعرج الله وضع عنك تقول والله إنني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة عايز أخش الجنة بيها زي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه اللي عنده 83 سنة ويسمع الجهاد عن منادي الجهاد في, في, في خلافة عثمان يا خيل الله اركبي الله يقول انفروا خفافا وثقالا يقول لأولاده شيلوني احملوني أريد الجهاد يا أبانا أنت كبير في السن الله وضع عنك لا لا لا, لا. مفيش حاجة تحول بينه وبين تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى زي الصحابي الكريم اللي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الصحابي ده اللي بيذكر أهل التفسير إنه كان أعمى كان عنده فوق التمانين سنة وكان مريضا وكان لا يثبت على راحلة يعني الراجل ده لما يجوا يقعدوه لازم يقعدوه جنب حيطة يبقى مسنود عليها لو الحيطة اتشالت يقع ما بيملكش نفسه ما بيتحكمش في نفسه مش قادر يسيطر على أعصابه ويسمع كده اخرجوا هاجروا في سبيل الله يا جماعة هاجروا يقول لأولاده احملوني يا أبانا وضع الله عنك ده أنت مريض وكبير في السن ولا تثبت على راحلة وأنت أعمى ولكن دي القلوب اللي بتحترق اللي أمنت إن أنا لازم أنفذ أمر ربنا مهما كانت الظروف مهما كان لو الدنيا كلها بتعصي ربنا لو أصحابي كلهم مع بنات أنا هفضل عفيف لو اصحابي كلهم على واقع انا هفضل انسان شريف عفيف لا اقع في الحرام ابدا لو الدنيا كلها غلط انا هفضل ماشي صح لو في مكان وظيفتي ومكان شغلي كل الناس بتقبض رش وانا مش هاخد سبحان الله ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ده كان حال الناس دي في ناس بقى فقراء ولا يملكون شيئا يخرجون به الجهاد الناس دي خلاص ربنا وضع عنا مش الآية دي ربنا بيضع عنهم في ناس بقى مش كده خالص ده في ناس يا إخواني في ناس يا إخواني ربنا إذا أمرها الأمر بتفضل تتحايل يمين وشمال علشان تنفذ الأمر زي ما إذا ربنا إذا نهانا عن شيء بعض الناس بتفضل تتحايل يمين وشمال علشان تقع في النهي في ناس بتفضل تتحايل يمين وشمال علشان تقع في الأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والقبيلة بتاعته اللي هم معروفين بالرفقة الأشعرية المجموعة دي راحت للنبي قالت له يا رسول الله احملنا اديني سيف طب لو مفيش سيف اديني جمل اطلع اجاهد عليه هطلع احدف بالطوب معيش طوب هاخد الرمل وارميه في وش المشركين بس اطلع معاك يا رسول الله اعمل لنا اي حاجه يا رسول الله اديني اي حاجه بص يا رسول الله بص هات لي حاجه اركبها وانا اطلع اجاهد معاك بعصاي هعمل اي حاجه رسول الله قال لهم أنا معيش ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ها؟ قلت لا أجد قلت لا أجد أخت لبست النقاب عندها مشكلة في عينيها مش شايفة من النقاب مش شايفة من النقاب الدكتور اللي كشف عليه ولا اقلعي النقاب هو اللي عمل مشكلة في عينيكي تقول خلاص اقلع النقاب ايه ده دونها الرقاب هقعد في البيت مش خارجة اللي عايزني يجيني انا مش هقلع نقابي خالص يا ستي ده انت ممكن يكون معاكي عذر دلوقتي لا لا لا انا هقعد في البيت مش هقلعه هقعد في البيت مش هقلعه الوقت وقت فتنة احلق دقنك والله ده دونها الرقاب ده انا لو قطعوني في الشارع حتت عمرها ما تحصل عمر ده الكلام ده يا رسول الله احملنا معك قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه كانت النتيجة لما النبي قال لهم معيش اللي أحملكم عليه تولوا وإيه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض مادة الفاء والياء والضاد تدل على السرعة والكثرة ومنها جت كلمة فيضان سمى فيضان لأن المية فيه كتير قوي المية فيه كتير قوي وبيجري بسرعة جدا بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا دكتور ماجد آه، آه، مفيش بسرعة عينيهم دي اتملت قرب مية وهاتك يا دموع هاتك يا بكاء يا نهار أبيض طب أنت بتبكي ليه؟ وحزنا دي تدل إذا كانت العين بتدل على الحال الظاهر ليهم في بكائهم حزنا دي تدل على الحال الايه ده ده حال القلب هو بكى بيتقطع حتت عارفين ليه لانه مش قادر يقف- ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى مش قادر ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى في ناس كده قلوبها بتتح- بتحترق من من الداخل هي مش قادره تنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ده يفكرنا بحال الصحابه رضوان الله عليهم يوم صلح الحديبيه صلح الحديبية الصحابة نفسهم بقى اشتاقوا قوي اشتاقوا بقى لهم ست سنين ما شافوش الحرم الحرم اللي عاشوا في حياة في, في, في, في ربوعه وفي محيطه وفي رحابه سنين عمرهم وبعد كده اطردوا من مكة قلوبهم اشتاقت قوي واللي راح فيكم عمرة أو راح فيكم حج يعرف يعني انه يبعد عن الحرم شوية يتعب يتعب كل ما يكون قاعد قدام التلفزيون وتيجي القناة بتاعت الحرم قلبه من جواه يحتار يقول ياه نفسي بقى بقالهم ست سنين ما شافوش الكعبة خلاص النبي قال لهم يلا احنا طالعين نعمل عمرة ويتوجهوا لأداء العمرة وهم في الطريق يعرفوا ان قريش منعتهم مفيش عمرة كانت النتيجة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم عارفين يعني ايه فعلم ما في قلوبهم عارفين يعني ايه من حرقة هذه القلوب في عجزها عن أداء مناسك العمر لأنه حيل بينه وبين العمر قلبه بيتحرق من جوه مش قادر بيعيط بيبكي لأنه مش قادر يعمل عمر مش قادر ينفذ الأمر ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فده الصنف الثاني الصنف ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه لما عاد من غزوة تبوك وقف الصحابة الكل وقف قبل المدينة ونظر في الجيش وخطب فيهم وقال لقد خلفنا بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر يعني يا رسول الله قاعد في بيته مع زوجته وأولاده وبياكل وبيشرب في الظل الظليل والماء البارد والزوجة الحسنة ومع ذلك احنا في الحر و- و- والجهاد والقتال والخوف والرعب اللي احنا عايشين فيه ده يا رسول الله هو يتساوى معايا ايوه يتساوى معاك ليه؟ أصل قلبه من جوه كان بيحترق على إيه؟ على تنفيذ الأمر في ناس برضه يا إخواني بتنفذ الأمر مهما كانت المشقة في الأمر مهما كان هيتعب مهما كان هيتمرمط هينفذ الأمر أعطاه الأجر كاملا أقول لك ما هو أعجب من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر في يوم من الأيام أنا كنت مريض أنا كنت وأنا سليم بصلي قيام ليل بصوم النهار وما شاء الله جيت في يوم من الايام مرضت ما قدرتش اصوم شوف كرم ربنا مش هي دي, هي دي بقى واولئك لهم الخيرات قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما مقيما يعني ممكن ان شاء الله الانسان منكم لما يبلغ مثلا 50 سنه وما عادش او 55 او 60 سنه وما عادش قادر يصوم بس كان في شبابه يصوم رغم ان هو بيفطر كل يوم تجد ربنا بيديله الايه يديله الاجر اللي كان بيعمله زمان نرجع تاني وفي ناس مهما كانت المشقه موجوده في الامر لازم تنفذ لازم تنفذ منهم ابو ذر منهم ابو ذر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال يوم تبوك في الحر الشديد خدت بالك وراكب على الجمل بتاعه اللي كان مريض وكان المنافقين من عادتهم لما النبي مشى يفضل يتاخر شويه يتاخر يتاخر يتاخر لحد ما الجيش يسبق خالص يوم هو ايه للخلف ضر ويقوم راجع على المدينه فكان الصحابه يقولوا يا رسول الله تخلف فلان فيقول النبي دعوه دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شره يا رسول الله تخلف فلان يقول دعوه يا رسول الله تخلف فلان دعوه يا رسول الله تخلف أبو ذر أبو ذر فيقول النبي دعوه دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شره بس يا جماعة أبو ذر مش تخلف علشان هو عايز يرجع المدينة ولكن ما تخلف إلا بسبب الايه الجمل بتاعه اللي مريض فكانت النتيجة هيمشي 780 كيلو يعني إذا هيمشي زي من هنا للقاهرة ست مرات رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي دي بس الفردة بتاعت انه راح لتبوك على رجليه في الحر والطريق مش مسافلت ده مش كده وبس ده الجمل ده اللي عليه أكله وعليه شربه وعليه هدومه وعليه سلاحه وعليه كل حاجة هو محتاجها فلما وجد ان الجمل ده هيخليه يتخلف عن رسول الله فسرح الجمل وحمل متاعه على كتفه وفضل ماشي في الصحراء وحده يفضل ماشي وحده في الحر والتعب انتوا عارفين لما نكون ماشيين في جو حر انا واخونا مثلا الدكتور ماجد او انا وايهاب مثلا او انا واخونا محمد ابو الناس وماشيين مع بعض طول ما احنا مع بعض اهو بنسلي بعض فمش هنحس شويه انما لما اكون ماشي لوحدي ده عذاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل ماشي ماشي لحد ما نزل في منزل فالصحابي يقولوا له يا رسول الله آت أتى من بعيد قال كن أبا ذر اقترب آت أتى من بعيد يا رسول الله كن أبا ذر يا رسول الله آت أتى من بعيد كن أبا ذر حتى دان من رسول الله فإذا هو أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده قال ابن مسعود فوالله لقد رأيته رأيته وهو مع رسول الله يمشي وحده فلما مات رسول الله وكنت بالكوفة أردت المدينة ففي الطريق إذا أنا بالربذة إذا بامرأة تستغيث على أن زوجها قد مات وترجو من يساعدها على تغسيل وتكفين زوجها قال فلما اقتربت إذا هي أم ذر وتنعي أبا ذر فقلت سبحان الله يا أبا ذر عشت وحدك و مت وحدك رأيت اثنتين وأنا حي وأرجو أن يعطيك الله الثالثة يوم القيامة وهي أن تبعث يوم القيامة إيه وحدك أم لوحده أم لوحده بينفذ الأمر الصنف الثالث من الناس الصنف الثالث من الناس اللي كان مع الصنف الأول أنه تخلف عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى ولما سمع ما أعده الله سبحانه وتعالى من الخيرات والفضل العظيم لمن نفذ الأمر أنب نفسه وبدأ يراجع نفسه ويقول إزاي أنا في يوم من الأيام كنت بتخلف عن أوامر ربنا سبحانه وتعالى الصنف ده بيراجع نفسه بسرعة وهم دول ثلاث طبقات ثلاث طبقات الصنف الأول سريع العودة اللي بسرعة قوي قوي مثاله من سورة برضو التوبة أبو خيثمة الأنصاري أبو خيثمة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو خرج مع النبي هو نفذ الأمر زي ما كتير مننا بينفذ الأوامر يلاقي الحتة فيها مشقة شوية فيرجع يكسر ويسيب فخرج أبو خيثمة مع رسول الله فلما اشتد الحر رجع رجع المدينة كان مع الناس اللي دايما يقول تخلف فلان يا رسول الله منهم أبو خيثمة فضل يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع, يرجع لحد ما رجع المدينة أول ما وصل وعلمت زو- زوجتاه كان متجوز اتنين وعلمت زوجتاه بعودته أعدوا له عريشة العريش اللي هو الإيه اللي بنسميها الضليلة اللي بتبقى في الجناين أعدوا له عريشة ورشوا الأرض بالماء علشان الإيه تجيب له طراوة وأعدوا له الماء البارد والطعام الحسن وتجملت المرأة لأبي خيثمة أكل وشرب وظل وهنا أول ما رجع وقعد في العريش كده ومدت كده وبدأ يمسك المية الباردة ويشرب قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون تبا لك يا أبا خيثمة رسول الله في الحر والقر رسول الله في الحر وفي الجهاد والتعب والنصب وأنت ها هنا في العريش الظليل والماء البارد والزوجة الحسنة والله ما يكون أبدا اطلع جرد اطلع جرد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل للنبي ويسيب الجيش ويخترق الجيش كده من وسط العساكر كده والجنود حد ما يوصل للنبي يقول له يا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا فيأخذه رسول الله ويحتضنه ويقول رحمك الله يا أبا خيثمة رحمك الله يا أبا خيثمة رحمك الله يا أبا خيثمة ويدعو رسول الله له بخير ده اللي هو لما بيتخلف عن الأمر بسرعة إيه؟ ها؟ بسرعة ده أول درجة من الدرجات إن الصنف الثالث من الناس اللي بيرجع الدرجة الثانية هو المتوسط في العودة هو المتوسط في العودة المتوسط في العودة زي مين؟ زي أبو لبابة رضي الله عنه وتسعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عذر معهمش أعذار بس ما كانتش ف... يعني ما فاقوش بسرعة ما رجعوش بسرعة ده هم النبي خلاص خرج وهم تخلفوا قعدوا ما خرجوش بعد كده نفوسهم وضمائرهم أنبتهم عملوا ايه فربطوا أنفسهم في سواري المسجد العواميد بتاعة المسجد كده كل واحد من التسعة ربط نفسه في عمود وقالوا والله لا يحل وثقنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا قال ابن جرير فربط كل واحد منهم نفسه في سارية من سواري المسجد وبكوا ندما على تخلفهم عن أمر رسول الله قال حتى عمي منهم ثلاثة شفت اللي يعيط لدرجة أنه يتعمى أي توبة هذه ده اللي هو متوسط في العودة بتاعته قال فلما عاد رسول الله ودخل المسجد نظر إليهم فقال ما حالهم قالوا يا رسول الله تخلفوا عنك بغير عذر وأقسموا ألا يحل وثاقهم إلا أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عني وعن الجهاد معي والله لا أحل وثاقهم والله لا أحل وثاقهم يا رسول الله ده منهم ثلاثة اتعموا والله لا أحل وثاقهم يا رسول الله ده ظاهر توبتهم والله لا أحل وثاقهم حتى يكون الله هو الذي يحل وثاقهم فلما رأى الله سبحانه وتعالى منهم رجوع وندم وندم على الفعل اللي هم عملوه وهو التخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم وبراءتهم كما قال سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا هم كويسين وده دليل ان ممكن الانسان الكويس ممكن في بعض الاوقات يتخلف بس لانه كويس بيرجع ايه بسرعه قلنا الرجوع ده له ثلاث مراحل لانه كويس رجع خلطوا عملا صالحا واخر سيئه اسمع عسى الله ان يتوب عليهم عسى هنا تدل على ايه عسى اذا نسبت لله فهي تدل على ايه على التحقيق خلاص عسى الله ان يتوب عليهم يعني خلاص ربنا تاب عليهم إن الله غفور رحيم فلما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم لما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم خلاص الحمد لله يا ربنا تاب عليا والسؤال إذا تاب الله على عبد تبقى توبته صادقة نصوح ولا توبته ناقصة ها صادقة نصوح طبعا ما هو ربنا تاب عليه يبقى توبته كانت كاملة ومع ذلك لما أنزل الله هذه الآية وراح النبي بإيديه صلى الله عليه وسلم فك الحبال بتاعتهم وأطلقهم وقال لهم ربنا تاب عليكم وربنا غفور رحيم أظن ده يوم سعادة يوم كده أن هم يخروا لله سجودا أن ربنا تاب عليهم وأن ربنا يذكرهم في القرآن قالوا والله يا رسول الله إن من تمام توبتنا أن ننخلع من أموالنا يا عم انت توبتك تامه اصلا توبتك كامله اصلا ربنا قبلها اصلا اه اه عايز تتوب كمان قال له اه انا عايز اتوب كمان انا لسه ما كملتش توبتي شوفوا شوفوا شوفوا القلوب اللي بتحترق لانها في يوم من الايام ما نفذتش امر من اوامر ربنا فقال اما هذه فلم يامرني الله بها اللي ربنا امرني بيه اروح افك وثاقهم كده لان خلاص طب عليك فقالوا ان من تمام توبتنا ان نخلع من اموالنا فنزل قول الله الايه اللي بعدها على طول وآخر وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة ليه واحد تطهرهم اثنين وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اسمعوا اسمعوا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ذكرت مرتين مرة مع المتخلف اللي راضي بأن يكون مع الخوالف ومرة ثانية مع مع الصالحين أما الصنف الثالث الجزء الثالث من الناس اللي بترجع لأمر ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن بيتأخر شوية فالعقوبة بتزيد شوية زي مين؟ زي كعب بن مالك زي كعب بن مالك كعب بن مالك علشان تنزل توبته زي ما نزلت توبة الناس دي قعد قد ايه؟ 50 يوم لحد ما نزلت توبته نزلت سعيد مننا يركز قوي في طبقات الناس احنا قلنا النهارده الصنف الاول من الناس اللي بيتخلف عن أوامر الله سبحانه وتعالى حاضر الصنف الثاني اللي بينفذ الأوامر الصنف الثالث اللي ممكن في يوم من الأيام يتخلف عن الأوامر بس بيرجع بس بيرجع ورجوعه ده على كم مرحلة ثلاثة المرحلة الأولانية النموذج بتاعها مين أبو خيثمة الأنصاري النموذج الثاني متوسط متوسط السرعة في العودة زي مين أبو لبابة وأصحابه وأما النموذج الثالث اللي هو بطيء شوية في الرجوع زي مين كعب بن مالك بس الثلاثة لأن كانت توبتهم نصوح وإن هم رجعوا رب لربنا سبحانه وتعالى بقوة كانت النتيجة قبل الله منهم وتاب عليهم قال ابن عباس ومن تاب الله عليه فسيدخله الجنة في رواية ومن تاب الله عليه حرمه الله على النار آه نرفع الأذان وبعد كده نكمل إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الله أكبر الله أكبر الله
الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يبقى احنا الآن خدنا ثلاث أصناف من الناس مع أمر ربنا سبحانه وتعالى الصنف اللي بيتخلف الصنف اللي بينفذ الصنف اللي بيتخلف بس بسرعة بيرجع وبينفذ الصنف الرابع لسه معانا صنفين نختم بيهم إن شاء الله أما الصنف الرابع فهو الصنف اللي بيتخلف ويدعو الناس إلى التخلف ويدعو الناس ويسخر ممن يتحرك ويعمل ويرضى بما هو عليه في واحد ما بيصليش بس هو زعلان انه ما بيصليش بس ما بيصليش بس هو متضايق انه ما بيصليش ممكن واحد يكون بيعصي ويتصل يقول لك انا انا بص انا مش راضي عن نفسي انما في واحد تاني بيعصي ويحث على المعصيه ويزعل لو المعصيه ما تمكنش منها و- ولو شاف حد بيطيع ربنا يفكر زي يوقعه وهذا من أشر الأصناف عند الله والعياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى في الصنف ده في سورة التوبة فرح المخلفون ده مش مش قاعد في بيته ورجع وزعلان أو متضايق لا ده قاعد في بيته إيه وفرحان فرحان بالمعصية فرح المخلفون بمقعدهم ها؟ خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر علشان كده كان كلام ربنا مع الصنف ده كلام قوي كلام شديد كلام شديد فقال الله سبحانه لهم قل نار جهنم أشد حرة قل نار جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون فليفرحوا قليلا فليضحكوا قليلا فليسعدوا قليلا باللي هم بعدوا عن النبي وبعدوا عن الجهاد فليضحكوا قليلا ولكن سيبكون كثيرا سيبكون كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وربنا بعد كده يقول للنبي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الفريدة اللي ربنا سبحانه وتعالى عناه بقوله الذين يلمزون المتطوعين منكم في- من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وردت هذه الآية إن أبو عقيل رضي الله عنه ما كان يملك شيئا للجهاد ما كانش عنده أي حاجة هم شوية تمر قد كده اهو نص كيلو تمر نصف ساعة تمر ما عندوش لا فلوس يتصدق بيها زي أبو بكر اللي دفع ماله كله ولا زي عمر اللي جاب نص ماله ولا زي آه، يعني عبد الرحمن بن عوف اللي جاب 12 أوقية ذهب ما عندهوش الكلام ده ولا زي عثمان اللي جهز ثلث الجيش تقريبا لوحده جهز 10000 10000 مقاتل من من من 30000 ثلث الجيش جهزه لوحده رضي الله عنه آه، ما عندهوش وما عندوش حاجة يتصدق بيها راح بيته بيسأل زوجته ها عندنا في البيت ايه قالت والله لا نملك في بيتنا إلا نصف صاع تمر كيلو تمر فأخذه وذهب به وتصدق به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بقى اللي هي بتحب التخلف عن الأوامر والبعد "ها، والله ما أراد هذا إلا الرياء والله ما أراد هذا إلا السمعة والله إن الله لغني هذا وعن نفقته وعن صدقته طب انت خليك في حالك يا عم انت رضيت انك تتخلف وفرحت انك تخلفت عن رسول الله ما تسيب اللي يشتغل يشتغل سيب اللي يعمل يعمل خدت بالك قال الله سبحانه فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ايه ولهم عذاب أليم أما الصنف الراء الخامس ونختم بيه هو الصنف بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه إيه آه، قال في شأن الذين يستمعون القول فإيه فيتبعون أحسنه هو سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى فمش بينفذ الأمر لا ده هو بيبص إيه أحسن حاجة علشان يعملها يعني مثلا آه، آه، في يعني أح- واحد من الناس في شهر المحرم اول ما بدا محرم قمت قايل ايه يا جماعه ان شاء الله محرم وده افضل صيام في شهر الله المحرم كده فاحنا عايزين نقدم الصيام في شهر الله المحرم قبل يوم تسعة يوم 8 ذي الحج يوم 8 محرم قعدت مع الناس واديت كلمه يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله بكره بقى ذي الحج بكره 9 تسعة النبي كان بيصوم وبعده عشراء وعشراء صيامه بيكفر سنه دخل 13 14 15 قمت قايم مكلم الناس يا جماعه ان شاء الله بقى 13 14 15 والنبي يقول صيام ثلاثه ايام من كل شهر آه، تعدل صيام السنه واديت الكلمه فبعد ما خلصت الكلمه انا داخل على اوضه كده قال الشيخ احمد احنا هنفطر امتى بقى؟ يعني احنا هنفطر امتى بقى؟ انت مسكنا من اول محرم صيام صيام هنفطر امتى؟ ده نموذج في واحد تاني ما شاء الله يجي لك يقوم قايل لك ايه هو احنا ينفع نصوم محرم كله عكس بعض خالص التاني ده اللي ارجو ان احنا نكون كلنا من هذا الصنف الصنف اللي هو ايه الذين يستمعون القول فيتبعون هو ربنا فرض عليا كم صلاه خمسه لا انا ما بسالكش على الفرائض الخمسه انا بسالك الليل هعمل فيه ايه وبالنهار هعمل فيه ايه وايه التطوع وايه التطوع على الرواتب ومش الرواتب والسنن المؤكده وغير المؤكده انا عايزك تقول لي كله يقول لي هو ربنا فرض علينا الصيام ايه اقول له والله الصيام رمضان يقول لا انا مش بسال عن رمضان باقي رمضان خلاف رمضان فاقول له مثلا 2 وخميس 13 و14 15 يطلع للايه للاعلى ده اللي ربنا قال في شان الذين يستمعون القول ف ها فيتبعون ايه فيتبعون احسنه خدت بالك وده النموذج بتاع الصحابه اللي عاشوا غزوه تبوك الصحابه الكرام زي ابو بكر الصديق زي عمر هما ما بيبصوش على تنفيذ الامر يا احمد ولكن هو بيبص ان هو يكون رقم واحد في تنفيذ الامر ما بيبصش ان هو يشوف ربنا امر بايه فيعمله ولكن هو بيبص ايه افضل حاجه ممكن تكون على اكمل وجه ويعملها وده كان حال الصحابه دايما رضي الله عنهم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع من النفقة على مصطح بن أثاثة لما مصطح وقع في عرض المؤمنين عائشة ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ربنا أمره بالإيه؟ بالعفو صح اعفوا عنه واصفح بس سامحوا فأبو بكر عمل إيه؟ هو سمع الأمر ده من ربنا فكانت النتيجة فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي وعاد في النفقة على مصطح مش زي الأول بل ضاعف له النفقة يعني كان الأول بيديله 100 دلوقتي بقى بيديله كام هو ده بقى يستمعون القول فيتبعون إيه أحسنة أنا نازل أصلي الجمعة طب إيه أفضل حاجة أجي من بدري خلاص أنا من أوائل الناس اللي هخش المسجد يستمعون القول ف ها فيتبعون أحسنة فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما سمعوا النبي بيأمر بالجهاد يوم تبوك هم ما قالوش خلاص إحنا نخرج للجهاد ولكن هم نفذوا ما هو أفضل من ذلك عمر يقول فوافق ذلك عندي مال فقلت اليوم أسبق أبو بكر ده مش بيدور على تنفيذ الأمر ده بيدور إنه يكون أول واحد ينفذ وي- وي- ومش يطلع للجهاد بنفسه ويجهز نفسه ويطلع هو ربنا قال كده جهز نفسك واطلع لا ده أخذ معه نصف المال والنبي يقول له يا عمر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم مثله يجي عمر يجي أبو بكر بعديه بكل مال يا أبو بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله سيدنا عثمان ربنا أمر بالخروج للجهاد في تبوك فهو ما بصش إن أنا أجهز نفسي وأطلع لا ده هو جهز 9000 بعير 9000 جمل بالسلاح بالأكل بالشرب بالفلوس بكل حاجة بس هو حس ان ال 9000 برضه كده ما هو كل ال- يعني كل الجمال اللي في المدينة اشتراها من ماله وخلاها للجهاد بس هو ما جاش الا 9 ما فيش في المدينة 9000 بس ف- فاشترى 1000 فرس ليتمم بها الكام؟ ال 10000 هو كده هو لا يقتصر على تنفيذ الأمر بل هو دايما- دايما بيدور على الايه ها على ما هو اعلى من ذلك على ما هو اعلى من ذلك واعلى من ذلك انه يجري يجري ينفذ الامر يجري ينفذ الامر مهما كانت الامور خدت بالنا يبقى اذا احنا كان درسنا النهارده آه، هو تدبر في ايات سوره التوبه ومواقف الناس امام اوامر الله سبحانه وتعالى خاص الكلام تكلمنا في البدايه حول موقف الكون كله من أوامر موقف الكون كله من اوامر الله سبحانه وتعالى كيف ان الكون كله امام اوامر الله خاضع ذليل منفذ للامر بعد كده اتكلمنا في الجزئية الثانية عن آيات سورة التوبة وأصناف الناس أمام تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وقلنا سريعا كده إن الناس أمام- أمام تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى الصنف الأول رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وذكرنا عقوباتهم المتعددة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الصنف الثاني هو اللي بينفذ للأمر يا دوبك ربنا أمر فهو بينفذ الأمر الصنف الثالث اللي بيتخلف عن الامر بس بيرجع بسرعه وقلنا الناس دي ثلاث طبقات آه، سريع العوده زي ابو خيثمه الانصاري متوسط في العوده زي ابو لبابه واصحابه من يتاخر قليلا في مساله العوده زي كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن ربيع رضي الله عنهم اجمعين بس الكل بيرجع وربنا بيتوب على الجميع الصنف الرابع اللي مش بينفذ الامر بس اللي مش تخلف عن الامر بس ده تخلف عن الامر الامر وراضي بتخلفه فرحان بتخلفه وبيبدا اي حد بينفذ الامر هيبدا ايه يسخر منه يستهزئ به خدت بالك وذكرنا عقوبتهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون واما الصف الخ- الخامس والاخير فهو اه اللي هو يستمعون القول فيتبعون مش بينفذ الامر ده بيبص احسن ما يتعلق بالامر اكمل صوره لتنفيذ هذا الامر وياتي ايه وياتي بها آه، دي كانت آه، آه، ده كان الدرس الثاني فيما يتعلق بسلسله تفكر وهي عباره عن سلسله متعلقه بالتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى من باب ان احنا نرجع تاني نعيد وصل الناس بالقران ارتباط الناس بالقران مش بالاشخاص بقى انك تفكر وتبص وتقسم الناس في في سوره التوبه والمطلوب بقى الواجب العملي الواجب العملي احنا المره اللي فاتت كنا تدبرنا في ايات سوره الطور النهارده هيبقى عندنا قيام الليل هيبقى اطول شويه ما احنا الحمد لله ارتقينا شويه فيكون قيام الليل النهارده بسوره بسوره التوبه هحدد لك بس الايات واللي هيجيب سوره التوبه كلها يبقى جزاه الله خيرا ولكن احنا محتاجين من اول آه، آه، آه، قول الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم الايه رقم 46 لحد اخر السوره من اول الايه 46 لحد اخر السوره ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى متفقين يا اخواني 1 2 3 4 5 6 7 سبع صفح سبع صفح يعني ما شاء الله يعني تجد ان شاء الله في الايات دي فتح ولما تقرا بقى في الايات بتقسيم الناس اللي انا قسمته لك النهارده في الصوره والله فعلا ان شاء الله باذن الله بعد ما تكون فهمت الصوره واهم الاصول المتعلقه بالصوره وربنا بيتكلم في ايه في الصوره ان شاء الله انت هتلاقيك ما شاء الله لا قوه إلا بالله لاول مره فعلا بتقرا سوره التوبه وهتحس بطعمها قوي وانت بتقرا هذه الصوره اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من يستمعون القول فتمام احسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب حاضر هو الحديث سريعا عشان إقامة الصلاة هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم آه، الثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم أما الأول فقوم كانوا في سرية فهزموا فأقبل واحد منهم على العدو بنفسه إما أن يقتل وإما أن يفتح له الثاني وقوم كانوا في سفر فنزلوا منزلا فناموا جميعا فتخلف منهم واحد فقام يصلي بين يدي الله عز وجل وأما الثالث فرجل سأل قوما بالله واحد فقير سأل ناس بالله فمنعوه, فمنعوه جميعا فتخلف رجل في إثرهم فإيه فأعطاه والقاسم المشترك بين الثلاثة أن كل واحد منهم عمل في الوقت اللي تخلف فيه الناس عن العمل السرية هزمت ده واحد ده بس اللي بيقاتل الناس كلها نامت ده واحد بس اللي بيصلي ده كله منع فده واحد بس اللي كان كريم وأعطى فنظرا لأن مخالفته للناس في وقت غفلة الناس في وقت الهرج هو أدى الطاعة فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى إيه وفقه لهذا الخير اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له أدخله الجنة بغير حساب ماشي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم